إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا آمين آمين آمين ثم أما بعد فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو لقاؤنا الثاني مع حضراتكم في هذه السلسلة المباركة الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع آمين في هذه الليلة المباركة وصية نبوية غالية عظيمة تأمل لنا لو عملنا بها حفظ الأعراض والدماء والأموال فما هي يا ترى روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وصية فيها تحذير شديد من داءين عضالين الداء الأول ظلم العباد والداء الثاني الشح والبخل والظلم عواقبه وخيمه على العبد في الدنيا والآخرة والكلام عن الظلم يحتاج إلى محاضرة مستقلة وإنما كلامي في هذه الليلة عن الشح عن ذم البخل فالبخل كما بين رسولنا يحمل الناس على سفك الدماء رجل أسير للدرهم والدينار عبد الجنيه عشقه للمال قد يحمله على أن يحصله من أي سبيل ولو سفك في سبيل ذلك دماء ولو استحل في سبيل ذلك حرام عياذا بالله والمسلم حاله إذا وسع الله عليه فهو الغني الشاكر الذي لا ينفق المال إلا في مرضاة الله ويستمتع بالطيب من المباحات التي أحلها الله بلا إسراف إنما يتوسط كلوا واشربوا ولا تسرفوا وإذا ضيق الله عليه فحاله الصبر والقناعة والرضا ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس فالمسلم يدور بين حالين الشكر أو الصبر اللهم اجعلنا من الأغنياء الشاكرين آمين يا رب العالمين آمين جميع الأنبياء كان وصفهم الكرم والسخاء كل شريعة جاء بها كل نبي حرضت الناس على الكرم وذمت البخل وذمت أهله يقول جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام قال الله تعالى يعني حديث قدسي قال الله تعالى إن هذا الدين الذي الذي ارتضيته لنفسي لن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما استطعتم فأكرموه بهما ما استطعتم وعن المقدام بن شريح عن أبيه رضي الله عنه قال جده قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فقال إن من موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام خرجه الإمام الطبراني وهو حديث صحيح إن شاء الله وعلى هذا كما يقول علي رضي الله عنه إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى هو ربنا وعد المنفقين بالفقر لا وعدهم بأن يخلف عليهم وما أنفقتم أه من شيء فهو إيه يخلفه كل يوم ينادي ملكان هكذا تعلمنا من سنة الرسول اللهم أعطي منفقا خالفا اللهم أعطي ممسكا تالفا والنبي قال ثلاثة أقسم, على أقسم بالله عليهن أولها ما نقص مال عبد من صدقة مش ممكن ما رأينا كريم افتقر أبدا ما رأينا منفق افتقر أبدا سيدنا علي واعي يفهم الكلام ده فيقول إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى فإنها لا تبقى يعني قدم لنفسك في الآخرة ما تفرح به عند ربك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى ففعلا الذي سيبقى وتفرح به في الآخرة هو إيه الصدقة ولذلك لما دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم على عائشة بعد أن ذبح في بيته شاة قال ماذا بقي من الشاة يا عائشة قالت فرقناها ولم يبقى منها إلا الذراع قال بل بقيت كلها إلا الذراع الذراع ده هناكله ويروح المجاري يفنى إنما بقية الشاة التي تصدقنا بها هي عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى يبقى كما يقول الشاعر لا تبخلن بدنية وهي مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف وإن تولت فأحرى أن تجود بها فالحمد منها إذا ما أدبرت خلفوا فالحمد منها إذا ما أدبرت خلفوا طيب ماذا قال الله في البخل والبخلاء قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أعوذ بالله اللي بيمنعوا الزكاة يوم القيامة ترد هذه الأموال إلى أصل النقدين الذهب والفضة كان عنده أطيان عنده عربيات عنده خيل مسومة عنده دولار واسترلين ويورو وين وشلن ومارك وريال ودينار دي أسماء العملات ترد إلى أصل النقدين أصل النقدين إيه الذهب والفضة مش المفروض البنك المركزي يكون في ذهب يساوي البنك نوت مش كده أه طيب كل هذه الأموال ترد إلى أصل النقدين الذهب والفضة ثم يحمى عليه الذهب يبقى إيه كالمهل الزيت اللي بيغلي والفضة تذوب كالمهل ثم يقوى البخيل في جبينه ويقوى في جنبيه ويقوى في ظهره اشمعنى الجبين والجنبين والظهر انظر إلى البخيل عندما يأتيه سائل أعطني من مال الله الذي آتاك أول حاجة البخيل بيعمل إيه يكسر صباحنا بمين النهاردة يا أخي قول يا صبح استنى اما نبيع نبيع بيعة ولا حاجة لو صاحب دكان يكسر ده جبين قليل الأدب عايز لدعة نار في جهنم عشان يتربى بس امتى ساعة لا ينفع الندم ادي الجبين وبعدين البخيل بيعمل ايه يعطي الفقير جنبه بصله كده و... ها يبقى الجنوب دي عايزة برضه لسعة في جهنم وبعدين يوليه ظهره وينطلق يبقى هذا الظهر يحتاج أيضا إلى تأديب وإلى تهذيب اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها أبدا في قلوبنا يا رب اللهم آمين ويقول الله عز وجل صلوا عليه صلوا على رسول الله يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا هذه آية من سورة النساء قال الحبر البحر ترجمان القرآن هذه الآية تكلمت عن أشد الناس بخلا وهم اليهود فعلا فكأنما جعل الله اليهود مثالا على البخل صح والمراد لا تكن بخيلا كاليهود إذ أن من تشبه بقوم فهو منهم ومن أحب قوما حشر معهم يا أخي الناس في بلدنا يوصفوا البخيل إنه يهودي يقول لك يا أخي عندنا واحدة مسكينة أبوها مات وبنجهزها وبنلم لها سهم بأي حاجة وانت ربنا كرمك يقول له لا مش هديك يقول له انت ايه يا اخي انت يهودي انت ايه انت يهودي فعلا اليهود مثال على البخل ضرب الله مثالا للبخل بمين باليهود ابن عباس قال كده قال الآية دي نزلت في مين في اليهود بدليل ايه بدليل ذيل الآية عجز الآية آخر الآية ربنا قال إيه نقرأها مع بعض تاني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أخرها إيه بقى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا هو البخل كفر هل البخيل كافر لا يبقى الآية دي نزلت تصف خلق عند الكفار واليهود كفار فقد نزلت في اليهود كما قال ابن عباس فعلا قول ثاني قال لا نزلت في كل بخيل والكفر اللي في عجز الآية مش الكفر الأكبر اللي بيخرج عن الإسلام ده كفر النعمة كفر النعمة عدم شكر المنعم مش كده ما ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه إن الإنسان ها لظلوم كفار دي مبالغة كفار على وزن إيه فعال الكفر هنا إيه كفر النعمة مسلم بس كافر النعمة يتعلق بالنعمة وينسى المنعم حاجة غريبة يا أخي بقى أنا اديتك جلبية هدية اديتك جلبية هدية تقوم وتجلس في محراب الجلبية والجلبية وتحتاط له وتحفظها وتعمل وتنسى اللي اداها لك الله من الذي أعطاك النعم الله بقيت عبد للنعمة ونسيت المنعم البخيل ده مجنون حتى ما عندوش عقل تعلق بالنعمة وبقى عبد للدرهم والدينار والخميصة والقطيفة زي ما النبي قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش يعني يا رب لما يقع ما يلاقيلوش معين لما يتشك بشوكة ما يلاقاش حد ينقش له بمنقاش يخرجها بيدعي عليه ما هو البخيل ما يعرفش حق الناس لا بيستر عاري ولا بيغيث ملهوف ولا بيفرج كرب مكروب النبي دعا عليه انه لما يقع ما يلقاش معين تعس وانتكس يا رب اقلب حاله انكسه تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش سبحان الله العظيم هذه ايات عظيمات نزلت وهي تحذر من البخل ومن البخلاء والسؤال وما هو البخل وماذا قال الرسول الكريم فيه ما هو البخل البخل هو أن تمنع ما أوجب الله عليك من نفقة ولذلك ربنا وصف مانع الزكاة بالإيه بالبخل لأنهم منعوا النفقة الواجبة واحد ما بيأكلش مراته بخيل لا بيأكلها بس على قده كل شهر بيجيب لحمة ده بخيل ما دي طاقته ما عندوش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جايب لها خمس جلاليب في الصيف بيجيب لها خمسة وفي الشتاء خمسة اتنين في الصيف واتنين في الشتاء ده بخيل هو منع النفقة الواجبة يبقى البخل هو ايه أن تمنع ما أوجب الله عليك وعكسه الكرم هو أن تؤدي ما أوجب الله عليك وتمنع ما حرم الله عليك ولذلك لا تقل عن الذي يوزع مثلا سجائر على الناس كريم ولكن الحج فلان ده آخر كرم الله يبارك له كريم ليه يا عم امبارح في الفرح وزع أرستين سجاير وكل قبل ما اطفي السيجاره يقول لي ولع الله يولع في شطانك وشطانه كريم جدا ده سفيه ده سفيه الكرم هو ايه ان تؤدي ما اوجب الله عليك وتمنع ما حرم الله عليك الله جوزي ده كريم اخر كرم يا عم الشيخ ليه يا ستي آه الصيف اللي فات خدنا وعرانا على الشاطئ اصل راجل لارج وصرف خمس تلاف جنيه آخر كرم ده كريم ده سفيه بينفق في الحرام ما هو أنت عندك إسراف وعندك تبذير ما الفارق بينهما الإسراف تجاوز حد الاعتدال في الحلال والتبذير النفقة في الحرام وإن قلت خد بالك كلوا واشربوا الأكل والشرب حرام ولا حلال حلال ولا تسرف اعتدلوا ملأ ابن آدم وعاء ها شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة التبذير هو ايه اي نفقة في الحرام لو جنيه تبقى مبذر وعلى ذلك كل الجماعة اللي بيشربوا سجاير ومع- ومعسل يعتبروا ايه مبذرين لانهم بينفقوا في ايه في الحرام وربنا قال ان المبذرين كانوا اه اخوان الشياطين اللهم سلم سلم اخوات الشيطان قرايب ابليس اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والعياذ بالله يبقى البخل ان تمنع ما اوجبه الله عليك الكرم ان تؤدي ما اوجبه الله عليك وتمنع ما حرم الله عليك اي نعم صلوا على رسول الله ولا تقل لي كذلك عن الذي يمنع النفقة الحرام انه بخيل جوزي بخيل يا عم الشيخ ليه مش عايز يجيب لنا دش عشان نتفرج على الشحرورة والبعرورة والصفرة والحمرة بخيل قوي الراجل بتاعك مش عايز يجيب دش وعلى قلبه الفلوس كده ده مش بخيل ده منع نفقة حرام ده راجل عاقل مش بخيل فلما نفهم ايه هو البخل وايه هو الكرم أشياء كثيرة في حياتنا ستعتدل إن شاء الله طيب البخل مرض طبعا مرض عضال مرض فظيع والبخل مرض يضم أمراض كل بخيل يا إخوانا سيء الظن بالله كل بخيل جبان كل بخيل كذاب كل بخيل ساقط المروءة شوف مشكلة البخل كل بخيل كذاب بدليل تقول له هات يا عم الحاج عشان يقول لك منين مفيش مش ده كده ومعاه فلوس يبقى كل بخيل كذاب كل بخيل جبان انفق يا اخي يقول لك خايف من بكره حد عارف بكره فيه ايه جبان كل بخيل سيء الظن بالله يا عم ده انفق ينفق عليك ده النبي كان بيقول انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا لك يا راجل سيء الظن بربنا ما عندوش يقين في الله كل بخيل ساقط المروءه ندل يعني يبقى جاره بيتململ من الجوع أخوه بيتململ من الديون أمه مريضة ويستخسر يجيب لها الدواء ده عنده مروءة شوف البخل آفة فظيعة إزاي تضم معها آفات الكذب والجبن وسوء الظن بالله وانهيار المروءة وفي السنة أحاديث عظيمة حذرت من البخل وذمت البخل وأهله منها ما رواه الإمام النسائي في السنن والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مسلم ولذلك لو وصفت واحد بخيل بأنه ناقص الإيمان تبقى لم تكذب عليه لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مسلم وروى الحاكم وأبو داود وللإمام مسلم اللفظ بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش وإياكم والشح فإنما أهلك الشح من كان قبلكم أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا والحديث اللي معانا حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا إيه محارمهم البخل يعمل ده كله يجيب قطيعة رحم ما هو كل ما قريبي بيجيني عايز نعزمه وأعمل- البخيل يتململ لما يجي له ضيف مش كده يتململ لما يجي له ضيف فيقطع يقطع رحمه لا عايز حد يجي لي ولا اروح لحد يكذب أه يظلم يسفك الدماء لو وقف ذلك في سبيل المال لنعد الدرهم والدينار ويستحل الحرام وأخرج الإمام الحاكم حديثا قال صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد بني لحيان من سيدكم يا بني لحيان يقول لي مجموعة من العرب وفد القبيلة بتاعتكم سيدها مين قالوا جد بن قيس إلا أنه رجل فيه بخل سيدنا راجل اسمه الجد بن قيس على ما فيه من بخل شوف تعليق النبي فقال ليس ذلك سيدكم وأي داء أدوأ من البخل إزاي يبقى سيدكم راجل بخيل هو في مرض ألعن من البخل ثم قالوا فمن سيدنا يا رسول الله فأمر مين علينا بقى قال بشر بن البراء وفي رواية عمرو بن الجموح أي داء أدوأ من البخل ولذلك أنا بأقول لحضرتك لو عندك بنت وتقدم لها خاطب اختبره في الكرم والبخل لو بخيل وحافظ القرآن كله والكتب التسعة ما يلزمكش هيمررها البخل هيخليه كذاب وجبان وما عندوش دم وساقط المروءة وسيء الظن بربنا ممكن يسفك الدم ويستحل الحرام انت مجوزها الرئيس عصابة بقى ها وأي داء ها أدوأ من البخل ده كلام مين النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين حديثا والله أعلم بصحته روي وروي صيغة إيه؟ تمريض روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما نزلوا بساحل البحر وكانوا بخلاء ناس من بني إسرائيل مدينتهم فين مدينة ساحلية على البحر ومعلوم ان اشد الناس بخلا مين اليهود قالوا ايه فقال الرجال للنساء انا نكره نزول الضيفان هو البخيل يحب يجي له ضيف ده انت كده ضربته بسكينه في قلبه اما تقول له ضيف جالك يا خبر ابيض يبقى يوم اسود بالنسبه له يعني مفيش عندنا ايام سودة ولا حاجه فقال الرجال للنساء إنا نكره نزول الضيفان وانت عارف أشد الناس بخلا هو الذي يمنع حق الضيافة آه يعني أنا ممكن أقول لك في الشارع اديني خمسة جنيه أصل تهت وعايز أركب عربية أو بتاع مثلا يعني تقول لي على الله تقبل دي ولا ما تقبل تقبل الحق رغيف عيش هموت من الجوع شوية مية الله يكرمك لو قلت له لا كل الناس تنكر عليك رغيف عيش شوية مية ضيف يا راجل مش عارف تعمله كوباية شاي ضيفك يا أخي ولذلك الضيافة حق واجب على المضيف حق مش صدقة حق بدليل ان سيدنا موسى لما انطلق مع سيدنا الخضر ووصل إلى القرية اللئيمة التي أبت أن تضيفهم سيدنا موسى سأل الطعام وسيدنا الخضر سأل الطعام إزاي يسألوا الطعام ده النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نأكل الصدقة طب النبي يقول ادوني أكلوني بيطلب صدقة دي مش صدقة ده بيطلب حق واجب الضيافة حق ها واجب واضح يا اخواني صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد قال لك ضيف حقه انه يكرم حق عليك واجب عليك تكرمه واجب دين طيب فالجماعة اليهود قالوا بصوا بقى احنا بنكره الضيوف وبعدين قالوا نفرق الرجال عن النساء والنساء عن الرجال اتفقوا كده مثلا الاسبوع سبعة ايام خمس ايام الرجالة يقعدوا في حتة والنساء في حتة ليه قالوا فاذا جاء الضيف الى الرجال اعتذروا بعدم وجود النساء اه يا عم الحاج انت جاي في وقت صعب اه كان نفسي اعمل لك ديك رومي بس الحاجة مش في البيت اعمل ايه بقى مش موجودة ام العيال مش هنا وانا كبيري كبيري اجيب لك كوباية مية من الحنفية من التلاجة لا انا بفتح الحنفية كويس قوي عشان تبقى عارف يعني آه يهود واذا نزل الضيف على النساء اعتذرنا بعدم وجود الرجال الله يا اختي انا نفسي اديك عينيا بس عندي راجل صعب قوي ما اقدرش اعمل حاجه الا باذنه طب هو فين لا ده راح موزمبيق وجاي كمان خمس سنين مثلا يعني يهود يهود وبعدين شوف العقاب بقى فلما طال الوقت وقع الرجال على الرجال والنساء على النساء بقى في لواط بين الرجال ومساحقة بين النساء من كنت بكره أسمي الفعل ده لواط نقول بقى في عمل قومي إيه لوط بين الرجال ومساحقة يعني شذوذ بين إيه النساء والعياذ بالله النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه كمان في البخل قال شر ما في الرجل شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح من أشر الصفات اللي الراجل يتصف بها شح هالع بخيل جدا وجبن خالع يخلع قلبه قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد وقد تقدم آنفا قال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري كان بيتعوذ بالله من البخل آفة رهيبة أعوذ بك من البخل جاب بعدها إيه وأعوذ بك من الجبن مش قلنا في تلازم كل بخيل إيه جبان خايف من بكرة ها عندي عيال أعمل إيه ليعوزوا البيت يحرم على الجامع عندي عيال تاكل الزلط وعندهم أمثال شيطانية مجهزينها مين اللي قال اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع أي شيطان اخترع هذا الكلام مين اللي قال كده هو أبو بكر الصديق لما جاء بكل ماله ووضعه بين يدي النبي النبي قال له ما هذا يا أبا بكر قال مالي كله قال وماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله ما قالش اللي يعوز البيت يحرم على الجامع ما ينفعش يا أبا بكر قبل الصدقة وأبو بكر خرج من ماله مرتين في سبيل الله مرة عند الهجرة خد كل فلوسه وأنفقها في سبيل الله وجاء أبوه أبو قحافة رجل طاعن في السن أعمى يقول لحفيدته أسماء بنت أبي بكر لقد فجعكم أبوكم بماله ونفسه خد فلوسه كمان ما سابش ولا حاجة لعياله خالص ليقينه أن الله لن يضيعه في أولاده وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أمت ستين أسماء امرأة حسنة التصرف بسرعة جابت كيس وملأته حصباء زلط بتاع ووضعته في الكوة الخزنة التي كان يضع الصديق فيها المال قالت بل ترك لنا الكثير يا جداه تعالى والرجل أعمى فوضع يده على الكوة لقى أكياس مستفة كده مليانة فقال إن كان قد فعل هذا فقد أحسن وما ترك والله درهم ولا فلس فاللهم ارضى عن أبي بكر آمين شوف بقى وصف النبي لحال البخيل والكريم وصف عجيب أوي والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقي تراقيهما كأنه لابس جبة حديد من عند الثدي إلى التراقي التراقي اللي فين أعلى الحلقوم كلا إذا بلغت التراقي ها جميل طيب فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا سبغت يعني إيه نزلت لتحت عشان تستر بقية جسمه إلا سبغت أو وفرت, وفرت على جلده حتى تخفي بنانه كل ما ينفق نفقة الثوب القصير ده اللي واصل لحد الثديين ينزل ينزل ينزل لحد ما يستره خالص طيب وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا قلصت يقول له مسكين أعطيني لا الجبة تقلص يعني ترتفع إلى إيه أعلى ولزمت كل حلقة في مكانها حتى أخذت بتراقيه يعني الجبة الحديد تعمل إيه تعصر صدره تزنق عليه أوي أوي أوي وتقلص إلى أن تصل إلى الترقوة تخنقه يعني يعني إيه يعني البخيل ده ماله هو اللي هيوديه في ستين داهية القرآن بيقول إيه ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعداد يحسب أن ماله أخلاد هو البخيل كده عين في الخزنة خمسين ألف جنيه مثلا عرفهم وعددهم ورصصهم خمسات على بعض والعشرات على بعض والعشرينات على بعض لكن بيجد لذة انه بين الحين والحين يطلعهم ويعدهم صح مع انه ايه عارفهم الذي جمع مالا وعداده يقعد يفر كده نغم نغم ها صوت كده الفلوس وهي بتفر في صوابعه ده اعظم لحن سمعه في حياته وسماع الموسيقى حرام انت عارف ده هو كده ايه يعني مبسوط سبحان الله العظيم الذي جمع مالا وعدده فلوسه وعبوديته للجنيه ممكن تحمله على الكفر بالله اسمع أرأيت الذي يكذب بالدين انت عارف اللي بيكذب بالآخرة عارف اللي بينكر يوم القيامة مين ده يا رب اهو وصفه فذلك الذي يدع اليتيم اليتيم يقول له أعطي يدفعه حتى يقول دع يزقه يزغده امشي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحضه على طعام المسكين يا الله يا اخوانا اللي ما بيقولش للناس اطعموا المساكين هيروح في داهية امال اللي معاه بيبخل برضو الآية الثانية الملائكة توبخ أهل النار فتقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ولا حتى أتانا اليقين سبحان الله العظيم الذي لا يحض على طعام المسكين مآل النار إن لم يتغمده الله برحمته وما الحال البخيل في الآخرة إيه اللهم إنا نعوذ بك من البخل والبخلاء يا رب آمين طيب ما الفارق بين البخل والشح الحديث قال إيه وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم والآية قالت إيه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ما الفارق بين الشح والبخل هل هناك فارق الجواب نعم البخيل هو الذي لا يعطي غيره ويمنع عن الناس فضله والشحيح هو الذي يحرم الناس ويحرم نفسه في ناس كده بخيل على الناس بس بيلبس حلو راكب عربية حلوة بياكل كويس جدا متجوز واحدة حلوة قوي ساكن في حي راقي جدا لكن مع الناس ما ناخدش منه ولا حاجة يقول لك ايش ياخد الريح من البلاط هو ده البلاط بلاط مزايكو يزحلق يبقى البخل انك تمنع الناس طب والشح تمنع نفسك طب ده مش مجنون مش ربنا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وأما بنعمة ربك فحدث يا أخي الله مديك مئة ألف جنيه ولابس لي جلابية مرقعة ليه هتقول لي زاهد لا ده مش زهد الزهادة مش بخشن الطعام ولا الثياب الزهادة أن تثق بما في يد الله أكثر من ثقتك بما في يدك أنت واضح يا إخواني يبقى الشحيح اللي بيحرم نفسه والبخيل اللي بيحرم غيره رأي تاني قال لا البخيل هو الحريص على ما في يده ايديه دي القبضة الحديدية تعرفش تطلع منها جنيه ده البخيل حريص على ما في يده والشحيح هو الحريص على ما في يد غيره طب وانت مالك ومال غيرك يبتز الناس صاحبك في الشغل موظف معاك عمره ابدا ما يعمل معاك واجب لكن يجي لك الصبح ها يا عم الحاج هتفطرنا ايه النهارده يبقى هو حريص على ايه ما في يدك انت ها امبارح جبت لي كوبايه شاي عجب الله يبارك لك كوبايه زيها النهارده ده شحيح يبقى البخيل هو الحريص على ما في يده والشحيح الحريص على ما في يد غيره طيب رأي ثالث قال لا البخيل هو الذي لا يعطي غيره وهذا كالرأي الأول والصحيح والشحيح هو الذي لا يعطي غيره ويغضب إن أعطى غيره الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هو ما يديش حد حاجة أبداً ويتضايق لما انت تدي طب هو مال لانك لما انت بتعطي وقد تكون اقل منه مال تكشف عورته يتفضح اخين اخ ما شاء الله عنده مئة الف جنيه مستفهم في البنك فيصل والتاني يا والده مربوط على الدرجة العشرة والناس درجات مرتبه في الشهر 500 جنيه وعنده سبع عيال وامهم ومع ذلك لما امه تخش بيته ياكلها اغلى حاجه ويجيب لها الغالي كله ويمشيها مرضيه ويديها في ايديها اللي يقدر عليه اخوه التاني اللي معاه على قلبه قد كده ما بيعملش ربع ده يقولوا ليه كده يا اخي عمال تبعزق في فلوسك ما انت عندك عيال يا اخي يا اخي هو ده الشحيح البخيل لا يعطي غيره والشحيح الذي لا يعطي غيره ويغضب إن أعطى إيه غيره ويأمرون الناس بالبخل ولا يحضوا على إيه طعام المسكين أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه مش ده كل قرآن البخلاء زمان قالوا للنبي أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه طب وأنا مال عمال تقول لي كفلت الطفل اليتيم كفلت الطفل اليتيم يا عم هو انا اللي موتت ابوه هو انا مالي الله مين اللي موت ابوه ربنا وربنا غني يا اخي ربنا قدر على الولد ده يبقى يتيم قدر على الراجل ده يبقى فقير وقدر ليا ان انا ابقى غني هو انا اغنى من ربنا ما ربنا يديني أنطعم من لو يشاء الله ها أطعمه النهارده بيقولوا كده وانا اذكر ولد كان شغال سكرتير لراجل يعني يعتبر ملياردير بدون ذكر اسماء يقول لي ممكن لو كل يوم الراجل ده اطعم الف مسكين لحمة وكباب وكافيار ده ما يأثرش في ماله ومع ذلك قال له اكفي اليتيم قال له يتيم انت يا ابني ما سمعتش المثل القائل لو شفت لعمة قل عشاه هو انت حن من اللي عماه الله يخرب بيت شيطانك يا بعيد ايه ده بيس- بيفلسفوا الباطل بطريقة عجيبة جدا قال لو شفت لعمة قل عشاء هو انت حن من اللي عماه الله ما هو الغنى بلاء والفقر بلاء قال ربنا في سورة الفجر سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ها، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكراما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا وجود المال بلاء الله يعطيك وينظر أتشكر ويسلب النعمة من هذا وينظر أيصبر وفي النهاية إن أكرمكم عند الله إيه أتقاكم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت أم البنين أخت عمر ابن عبد العزيز قالت أف للبخيل لو كان البخل قميصا ما لبسته ولو كان طريقا ما سلكته وقال الإمام الشعبي لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم البخيل أم الكذاب والما اعرفش مين هينزل بقى في الدركات السفلى من النار أكتر من التاني أي نعم وقال يحيى بن معاذ ما في القلب للأسخياء إلا الحب ولو كانوا فجارا وما في القلب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرارا صح ولا مش صح الناس تحب الكريم حتى لو واد فاجر ما بيصليش خامورجي يعني بيقع في الحرام بس كريم أما جاره وقع قال له هات بإيدك أخوه جاي يتجوز ساعده أخته عندها مشكلة زقها ساعدها فلان الناس تحبه ولا ما تحبوش والله تحبه حتى لو كان فاجر وما في القلب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرارا قول أنا أمام الجامع أنا حافظ القرآن كله أنا حافظ صحيح البخاري ومسلم أنا بقيم الليل ولما اتزنقت وقلت له هات قال لي ما أعرفكش يبقى ده عمل بالقرآن والسنة ولا يعرفهم ده حجة عليه كلام فعلا مظبوط ما في القلب للأسخياء إلا الحب ولو كانوا فجار وما في القلب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرار وقال ابن المعتز أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه إيه والله العظيم ما هو عبد الجنيه خلاص أهم حاجة يحصل المال وخلاص ممكن يبيع بنته عشان العريس دفيان يبقى هو حاطط ايده في ايد واحد قبله ويقول لك قرينا الفاتحة ده قرا الفاتحة والبقرة وآل عمران كمان ومتفق مع الولد وبعدين جاله واحد من الكويت ولا واحد من السعودية ومعاه دينارات وريالات وقعد راح مريل عليه يعني اداله شوية ايه ريالات يقول له يا ابني العريس الاولاني الفاتحة مفتوحة خلاص ايه والله ايه يا رب الكعب ما يهموش بقى العريس التاني ده هيستر البنت هيحجبها هيخليها تصلي هيخليها تمشي كده على ماركة اللي يبان مني زكة عني يعني امرأة قطاع عام مش مهم المهم ايه هيدفع ومش هيغرمني ده خدها من عندي بهدومها الله ده عريس صاع هو كده أبخل الناس أبخل الناس بماله أجودهم بإيه بعرضه صلوا على رسول الله وقال بشر النظر إلى البخيل يقسي القلب النظر إلى البخيل يقسي القلب ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين سبحان الله العظيم وقال غيره بشر مال البخيل بحادث أو وارث هو كده ما تقابل بخيل قول له أبشرك بحادث أو وارث حادثة تخرب بيته لأن الملائكة كل يوم بيدعوا عليه اللهم أعطي ممسكا تلفا أو ربنا ياخده يبقى جمع المال لمن لغيره وهو زاده إلى النار والكفن ملهوش إيه جيوب يبقى جمع المال لغيره وهو زاده إلى النار عياذا بالله اسمع إلى حكايات بعض البخلاء قال صاحب الإحياء والكلام ذكره الجاحظ في كتاب البخلاء تخيل في كتاب اسمه البخلاء كتاب متألف في حكايات البخلاء طبعا كتاب واحد أيامهم النهاردة نعمل إيه مجلدات بقى قال كان بالبصرة رجل موسر بخيل رجل موسر وبخيل فدعاه بعض الجيران وقدم إليه طبهجة طباهجة ايه طباهجة دي او طباهجة ايه الطباهجة دي طباهجة دي بالبلد كده بفتيك لحمة معمولة بالبيض او فيليه الله يرحم ايام الفيليه عارفين الفيليه بيطلع من الفراخ والفراخ دي كائن حي له ريش واربعة وهو جناحان ورجلان فاكرين الفراخ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بقى فليه برضه صدر الفرخة بيعملوه بتاع ويحطوه في البيض وكده مش كده او البفتيك ادي الطباهجة يعني دي مش اكلة جديدة ده من زمان بس ولاد العز اللي بياكلوها بقى طباهج فالراجل غني وبخيل قوي فجاره قال له انا بكره عامل عزومه قال له طبعا انا اول ضيف الاقربون اولى بالمعروف ما هو البخيل يعرف اللي له كويس قوي لكن ما يعرفش اللي عليه ابدا قال له ماشي اطعمه الطباهجه مال ياكل بفتيك وفليه فاكل منها ليومه ولغده ولأسبوعه ولشهره ولعامه يعني ايه كان الأكل سنة عامل زي الجمل مش الجمل يقعد ياكل ياكل وبعدين لما الأكل يقل يجتر ها ده الجمل قاعد ساكي كده عمال بقه يلعب بياكل ايه ده بيجتر هو مخبي في الحصالة جوه فكأن ده جمل اه فجعل يأكل ويشرب ويأكل ويشرب حتى انتفخ بطنه ونزل به الكرب والموت تخمة خلاص أمعاؤه هتنفجر هيموت فجعل يصرخ ويتلوى فجاءه الطبيب قال لا بأس عليك أبشر تقيأ ما أكلت وتبرأ إن شاء الله قال ها أتقيأ تبهجة لحم وبيض الموت أهون من ذلك يبقى عقلك بخيل هو البخيل كده بل اسمع إلى ما هو أعجب وأغرب الإمام أبي حنيفة النعمان أبو حنيفة سافر في سفرة وكان معه بخيل فنفذ ماء أبي حنيفة فقال للبخيل اسكني اسكني مما من الماء الذي معك قال الشربة بدرهم بق المية بجنيه صح يعني معايا في الصف قال له بق المية بجنيه قال أبو حنيفة ما رأيك أن أشتري ما معك من ماء بكل ما معي من مال قال له معاك فلوس قد ايه قال له كم ألف دينار قال له مال زمزمية مية بعشر تلاف جنيه مثلا يا بلاش ودلوقتي يعدي علينا ركب نستلف منه شوية مية أو نلقى بير مية محلولة فأخذ أبو حنيفة الماء ودفع كل المال للبخيل قطعوا مرحلة ثم نزل الركب قال أبو حنيفة للبخيل أي فلان تعال هيهلا تعال إلى طعامي تعال كل معايا لقمة البخيل ما صدق ما عندوش دم لسه بيع له المية راح فجلس وأكل وأكل وأكل ثم أخرج أبو حنيفة مامونية ما هي المامونية الحلوى الشرقية الحلاوة بتاعتنا احنا الشرقية هي البسبوسة الجلاش الكنافة صابع زينب ها رجل ام عباس الحاجات دي يعني والحلوى الشرقية بتتميز بايه بتبقى غرقانة في العسل صح تاكل الزلابية كده تلاقيها ايه بتنقط سكر غرقانة قل قعد يزيح شعاره شعار جهنم هل من مزيد خد من ايدي هات الله يبارك لك هات ابو حنيفه ذكي جدا فاكله كم هائل من الحلوى الشرقيه الواحد لما ياكل حته بسبوسه او كنافه بيحصل ايه يعطش قوي قوي هو كل وقال له شربة ماء يا إمام قال له شربة الماء مني لك بكل ما معك من مالك ومال الذي أخذته عشان اشتريت الزمزمية البق بقى بكل فلوسي وفلوسك قال لا الموت أهون وانطلقوا حتى سقط بين الحياة والموت فسقاه الإمام واسترد المال ولقنه الدرس طب يا أخي اعمل يعني خلي عندك أدب مع إمام الإمام أبو حنيفة يعني إمام البلد أكبر عالم عندكم البخيل ما يعرفش أبوه تقول أبو حنيفة أبوه ما يعرفوش صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل بخيل سئل بخيل من أشجع الناس من أشجع الناس قال من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولم تنشق مرارته ده أشجع الناس اللي يسمع كده الناس بتاكل في أكله ما تجلوش جلطة مراته ما تطقش ده أشجع الناس في مذهب البخلاء وبخيل آخر رجل آخر كل الكلام ده مكتوب في كتاب الجاحظ البخلاء كتاب جميل قوي آه بخيل معروف بالبخل وموسر فأراد أن يغير هذا الوصف عند الناس عايز يجمل نفسه فاتفق مع الخادم سآتيك بضيف وأقول لك أحضر له دجاجة مشوية فتأتينا بالدجاجة باردة فأقول لك هل عميت سخنها فتذهب بها ولا ترجع حتى يمل ويخرج يبقى أنا قدام الناس عزمته على إيه فرخة والعيب فيا ولا في الخدام في الخدام طيب أول مسكين أعطينا من مال الله قال له على الرحب والسعة تفضل حللت أهلا ونزلت سهلا مش كده تفضل أيها الخادم آتنا بدجاجة جاب له فرخة من الفريزر تلج قال له هل عميت كيف يأكله اذهب وسخنه فذهب ولم يعد الضيف قعد من الظهر إلى أذان العصر ما جاش فأذن للصلاة قال له الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موجود الصلاة وصلاة الجماعة عشان يطرقوا في المسجد قال هو هطرقوا والموضوع خلص خلاص راح بعد الصلاة الفقير قفش فيه قال له لعله سخنها الآن خذني معك ما هو ما صدق قعد معاه لحد المغرب نفس السيناريو إلى أن أذن المغرب وخرج فضل معاه لحد العشاء بعد العشاء روح البيت أيها الخادم هات الدجاجة جابها له باردة هل عبيت سخنها فقبض الفقير عليه وقال سآكلها باردة أخبروني هل هذه الدجاجة من آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ايه راح جاي على النار سبحان الله العظيم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زي زي الراجل البخيل برضه اللي الشيخ كشك الله يرحمه اتكلم عنه يقول لك ان واحد بخيل جدا مع اولاده كان يضع لهم قرص من الجبن حته جبنه بيضه وكل واحد بس يكتفي انه ايه يملس على حته الجبنه باللقمه مش ياخد حته يملس كده بركه بركه أه فاضطر الرجل للسفر يعمل ايه خاف ان هم ياكلوا حته الجبنه في غيابه فربطها في خيط وعلقها في سقف الحجرة عملها زي المروحة دي مروحة سقف وأغلق الباب وقال دونكم العيش موجود وعيشوا بقى اليومين دول لحد ما اجي فلما جاء قال أبنائي أحبائي كيف كان حالكم بعدي تاكلوا ازاي يا اولاد قالوا كنا ناكل الاكل المعتاد جبن وخبز قال ازاي قالوا كنا ننظر من ثقب باب الحجرة إلى قطعة الجبن يبص من خرم الباب على حتة الجبنة المتعلقة في السقف ونأكل اللقيمة على الريحة يعني فالشيخ يشكي قال, قال لهم يا أولاد الذين هو أنتم ما تاكلوش حاف أبدا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم طيب كذا من البخلاء رجل اسمه محمد بن يحيى محمد بن يحيى البخيل ده قالوا لمسكين قطع قميصه ألا تذهب إلى محمد بن يحيى يكسوك جارك غني جدا يجيب لك جلابية يا أخي قال محمد بن يحيى الله لو كان بيته مملوء بالإبر وجاءه يعقوب عليه السلام ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة ضمناء ليستعير منه إبرة ليخيط بها قد قميص يوسف ما أعاره إياه فكيف يفعل معي وفي ذلك أنشد الشاعر لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي وقيل أن أهل مرو كانوا موصوفين بالبخل فكانوا إذا خرجوا في سفر كل واحد يشتري قطعة لحم فإذا أرادوا أن ينضجوها وضعوا القدرة على الأثافي الأثافي يعني الحجارة اللي الحلة بتتحط عليه وكل رجل يشك خيط في قطعة لحمه ويمسك بطرف الخيط الآخر متخيل المشهد كل واحد حاطط حتة اللحمة بتاعته في الحلة ورابطها بإيه بفتل لو ماسك الحبل من الناحية التانية عشان ايه الحتة دي ما تجيش في الحتة دي فإذا نضج اللحم اقتسموا المرقة فيما بينهم أعوذ بالله أي ناس وآخر سهل بن هارون البخيل سهل بن هارون البخيل قال بعض بعض أصحابه لندخلن عليه ولا بد أن نأكل أو نموت فدخلوا عنده واطالوا الجلوس جدا ميعاد الغدا جه ما غداهمش العشاء جه ما فيش عشاء طولوا ثم قال لما اطالوا اتحبون ان اقدم لكم الطعام تحبوا تتعشوا على طريقه تتعشى ولا تنام خفيف تشرب شاي ولا مش كيف تبات هنا ولا حاجز في اللقمه يطرقك بالعقل يعني عايزين تتعشوا يا اخوانا قالوا ايوه قال ويلك يا غلام آتنا الطعام فأتى بقصعة فيها ديك مطبوخ ومن تحته ثريد قليل رز وعليه ديك كده متكتف مطبوخ فنظر إلى الديك فرآه بغير رأس فقال للغلام الويل لك أين رأس الديك قال رميته قال ويلك إني أكره أن أرمي الرجل فكيف بالرأس يا هذا أنا علمت يا غافل أن الرأس رئيس الأعضاء ومنه يصيح الديك ولولا صوت الديك ما أريد وعين رأس الديك يضرب بها المثل فيقال شراب كعين الديك ودماغه عجيبة لوجع الكلية ولم نرى عظما أهش ولا أليا تحت الأسنان من عظم رأس الديك وهبك ظننت أني لا آكله أما قلت عنده من يأكله انظر في أي مكان رميته وأتني به ده ألف له قصيد الشعر في دماغ الديك في عينيه وفي منقاره وصوته ودماغه هو البخيل كده يعني هين عليه كل فرخة بريشها ثم قال يا سيدي قد رميته قال إني أعرف أين رميته يا كذاب ما أراك رميته إلا في بطنك يعني إيه لهفت من وراي وكان محمد ابن الجهم البخيل يقول له أصحابه إنا نخشى أن نقعد عندك فوق حاجتك فتمل فاجعل لنا علامة نعرف أنك مللتنا فنقوم قال نعم العلامة أن أقول يا غلام هات الطعام كده إيه قوموا يبقى أنا إيه مليت وزهقت واسمع إلى هذه الطرفة الجميلة أعرابي مر على بخيل البخيل في سفر وترك زوجة له تسمى بأم عمير في البلد والأعرابي جاء من جوار بيت البخيل يعني واحد بخيل مثلا في بلد كذا سافر يشتغل في بلد كذا نزل على واحد الأعرابي نزل على واحد بخيل طبيعي انت جاي من السفر هقول لك مراتي عاملة ايه العيال امي اخبارها ايه مش كده فالاعرابي مر على البخيل فلما رآه قال من فلان جارنا فلان أي نعم تعال واجلس وكان في يده طعام كل لسه هياكل قال له أخبرني أولا كيف حال أم عمير مراتي عاملة إيه قال على ما تحب وترضى هيمد إيديه حنانيك يا رجل وولدي عمير قال له على ما تحب صالح وكلبي إيقاع ملأ الحي نباحا وجملي زريق على ما يسرك قال يا غلام ارفع الطعام ما خد من الراجل اللي هو ايه عايز وما اكلوش فالاعرابي لئيم فعايز يململه قال له نسيت أن أقول لك أن أقول لك أن كلبك إيه أن جملك عفوا أن كلبك إيقاع قد مات قال له ياه نسيت أقول لك أن الكلب مات قال له وكيف مات قال بعظمة حشرت في حلقومه حشرت في بلعومه وعاء الطعام من جملك زريق نسيت اقول لك ان الكلب مات قال له مات ازاي قال له عظمايه من الجمل بتاعك وقفت في زوره وموتته معنى كده ان الجمل ايه مات قال له يا الله وكيف مات جملي زريق قال من كثرة ما نقل عليه الماء إلى قبر زوجتك أم عمير تعب قوي قال له وزوجتي أيضا وكيف ماتت قال من حزنها على موت ولدك عمير قال ولدي عمير مات كيف مات قال انهار بيتك على رأسه يعني بيتك اتخرب كمان سبحان الله العظيم سبحان الله ومروان بن حفصة مروان بن حفصة البخيل ما كان يشتري اللحم إلا بعد عدة شهور يعني كده إيه عامل زي رحلة الشتاء والصيف ياكل اللحم مرة في الصيف ومرة في الشتاء ولما يشتري لحمة مع انه غني جدا ما يشتريش الا ايه لحم الرأس بس يجيب دماغ بحالها فسألوه قال أعرف ثمنها فلا يستطيع الخادم أن يأخذ من ورائي شيئا الراس بدرهم معروف ما يعرفش يلعب يقول لي دي كندوز دي صغيرة دي كبيرة دي عجالي الراس بكذا معروف فلا يأخذ من ثمنها شيء والرأس إذا طبخ لا ينقص منه وإن أخذ منه عرفت ذلك أما يطبخ الراس واد الخدام ياكل هيبان هياكل ياكل عينها هتتكشف حتة من لسانها هيتعرف حتة من ودنها هيتفضح بخلاف اللحمة الثانية ياكل حتة اتنين مش باين آه قال ثم في الرأس ألوان من الأطعمة العين لها طعم والأذن لها طعم واللسان له طعم فآكل ألوان مختلفة من الأطعمة بأقل ثمن فبخيل فيلسوف بخيل فيلسوف ومثال آخر نختم به في حكايات البخلاء أبو الأسود بخيل جلس يتغذى فمر عليه أعرابي فما دعا قال الأعرابي يا أبا الأسود مررت بأهلك يقول أنا جاي من عند أهلك عايز يقول له إيه اتفضل مررت بأهلك قال كان ذاك في طريقك هو أنت مريت مخصوص ما دي سكتك وعمل ياكل قال له امرأتك حبلى قال ذلك عهدي بها ما أنا عارف وشغال ولدت لك قال ما دامت حملت لابد أن تلد شغال ولدت غلامين قال كذلك كانت أمها مات أحدهما كانت تقوى على إرضاع الاثنين ثم مات الآخر ما كان يبقى بعد موت أخيه ثم ماتت زوجتك حزنا على ولديها طبيعي يعني طبيعي شغال ما أطيب طعامك قال ولذلك أكلته وحدي يا لئيم آه ما أنا عارف بتلعب على مين ولذلك أكلته وحدي يا لئيم آخر اشترى بخيلا لحما اسمع الطرفة دي اشترى بخيلا لحما وأكله كله ومن حواليه أولاده الثلاثة يرمقونه عيال يعني يا عيني عينيهم هتخرج على حتة لحم هو شغال حتى بقيت في يده عظمة افتكر بقى نروح عيال قال سأطرح سؤالا ومن أعجبه جوابي ومن أعجبني جوابه فاز بهذه العظمة عامل الجائزة الكبرى على العظمة من سيربح العظمة ايه السؤال يا حاج اللي يوصف لي طريقة حلوة في أكلها هديها له ياكل ايه يا عم دي عظمة قال الأول أمشمشها وأمصها حتى لا أدع للذر فيها مقيلا قال لست بصاحبها بقول اقعد ألحسها بحيث لما ارميها أسيبها كأنها حتة رخام النملة ما تلاقيش فيها حاجة ده ايه ده عارفين الفارة بتاعت النجارين كأنه هيمسحها بالفارة قالوا لست بصاحبها اتخيب هي دي طريقة أكل عظم يا ابني ده مش كتاب نظيرة الثاني قال أنا يا أبي ألوقها أحطها في بقي وأحركها من الشق ده للشق ده زي مضمضة المية يعني ألوقها وألحسها حتى إذا ألقيتها لا يدرى ألعام هي أم لعامين لما رميها كده بعد ما خلص اللي يعدي عليها يقول دي العظماية دي مرمية هنا بقالها ايه سنتين ليه ده قال ليست لك قال هي لي يا أبي ده الثالث أنا أمصها ثم أدقها ثم أسفها سفا قال زادك الله حرصا ابن أبيك هي لك مش هلحس ده أنا إيه هدقها وسفها زي السكر قال هو ده ابن أبيك زادك الله حرصا هي لك برضه بخيل أخير نزل عنده الضيفان فقعد صاحبنا رايح جاي في الأوضة يقرأ قرآن رايح يقرأ قرآن جاي يقرأ قرآن خد سورة البقرة وشغال يقرأ البقرة رايح جاي رايح جاي رايح جاي أم واحد من أصحابه ضاق به فقال له يا ذاهبا في داره جائيا من غير ما فائدة جن أضيافك فاقرأ علينا بصورة المائدة ماسك لي في البقرة طب المائدة فين آه نعم البخل أنواع يا أخوان البخل أنواع بخل بالطعام بخل بالكلام بخل بالسلام بخل بالعلم بخل بالمال قد تجد إنسان يطعمك لكن ما يدكش فلوس آكلك لكن فلوس لا ده موجود وهناك بخل بالطعام يلاقي حد خبط على الباب وهو بيتغدى يزق الطبلية تحت السرير في ناس كده وهناك بخل بالكلام يقول لك فلان بيكلمني بالقطارة ها وهناك بخل بالسلام السلام عليكم ورحمة الله يقول لك سلام يا راجل ما ترد التحية كما سمعتها أو بأحسن منها أنا كنت مرة في بلد ريفية مش هقول لك إيه فمعدي راح أخطب الجمعة فناس طيبين قاعدين السلام عليكم ورحمة الله قال لي سلام ورحمة يا عم إيه سلام ورحمة بخل حتى بالسلام وهناك بخل بالعلم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله اليهود بخلوا بالعلم كتموا وصف النبي في التوراة مش كده ولا ايه الذين يجدونه مكتوب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والايه والانجيل والنبي قال من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة طيب اسباب البخل ايه اسبابه ايه واحد حب الشهوات والمال هو السبب في التوصل إلى الشهوات عايز ياكل كويس يتجوز واحدة حلوة يلبس كويس كذا كذا كذا الموصل إلى هذه الشهوات هو إيه؟ المال ولذلك يبخل به لحبه للشهوات اثنين طول الأمل يقول لك بكرة هعمل أو لسه عيالي فيجد إن ولده امتداد له فأنا بعين عشان عيالي ثلاثة انه يحب عين المال نفسه وده الشحيح بقى اللي عنده الفلوس ولا ينفق بها على نفسه انما يدخرها بغباوته لغيره وتكون زاده الى النار وافتكر على طول ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وايه وعدده والعياذ بالله طيب اخيرا يا اخواني علاج البخل ايه علاجه بقى اولا الاستعاذة بالله عز وجل من البخل وقد ذكرنا آنفا أن النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر رواه البخاري استعيذوا بالله منه ده مرض مرض اثنين إحسان الظن بالله تقعدش تقول لي بقى يا مزكي حالك يبكي اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع أحسن الظن بالله يا أخوانا قال أهل العلم قلة الجود سوء ظن بالمعبود قلة الجود سوء ظن بالمعبود ذكر المدائني أن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر كانوا في سفر ونفذ طعامهم وماؤهم فنزلوا على أعرابية فقالوا هل عندك شيئا هل عندك شيء نشربه عندك شيء نشربه قالت نعم دونكم معزتي في كسر الخيمة احتلبوا من لبنها وقسموا اللبن عليكم عندها معزة واحدة حلبوها وشربوا اللبن قالوا وهل عندك طعام قالت لا أملك إلا هذه العنزة اذبحوها فذبحوها وقسموها ثم قالوا لها إن لك عندنا موعدة أن نمر عليك ونكافئك بأحسن المكافأة وانطلقوا وهي لا تعرفهم فلما أقبل زوجها وقصت عليه الخبر لامها أشد الملاومة عنزتنا الوحيدة أطعمتنيها لأضياف لا تعرفيهم ثم ضاق الحال بالأعراب والمرأة بعد فترة واضطر إلى السفر إلى المدينة وعمل في جمع البعر وبيعه للناس البعر بيستخدم في الزراعة بيستخدم كوقود للنار زي ما في الأرياف بيعملوا زمان مش كده طيب وبين هي على ذلك إذ رآها الحسن وهي لا تعرف قال ألا تعرفيني يا أمة الله أنا فلان الذي مررت عليك وذكرها قالت هو هو قالت هو قال هو ثم قال دونك خذي ألف شاة ولك مني ألف دينار وبعثها مع الخادم إلى أخيه الحسين قال بكم كافأك أخي قالت بكذا فأعطاها كما أعطاها الحسن ثم بعث الخادم بها إلى عبد الله بن جعفر فقال بما كافأك قالت بكذا قال خذي من غنمي ألفي شاة وألفي دينار من مالي ولو جئتيني أولا لأتعبتهما كنت هديك إيه أكتر من كده بكتير كان كريم جدا ابن جعفر وكذا الحسن وكذا الحسين العلماء كانوا بيت بعض الناس المنافقين كانوا بيتهموا الحسن بن علي بالبخل فلما مات فقدوا صدقة السر كان بيصدق فين في السر ووجدوا على ظهره أثر حمل كيس الطعام حبل مؤثر على ظهره يحمل هذا الطعام ليلا دون أن يشعر به أحد يلقي بكيس المال في دار المسكين فيصبح المسكين فيجد المال أو يجد الصدقة ولا يجد من أعطاه وأفضل الصدقة صدقة إيه؟ السر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ها؟ ما تنفق إيه؟ يمينه يبقى الاستعاذة بالله من البخل اثنين إحسان الظن بالله الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا انت مصدق مين يا مسلم خايف تنفق ليه بتصدق الشيطان ربنا وعدك هينفق هيخلف عليك يقول لي يخلف فين انا بنفق وبطلع زكاة والحالة بقت جيم وعيان وت... يا غافل هو انت فاكر الخلف عليك في الفلوس بس هو الرزق في الفلوس بس هي الصحة مش فلوس الصحة مش رزق تساوي كام الصحة كام لا تقدر بثمن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى هو واحد ذهب إلى يونس بن عبيد قال إني أشكو الفقر قال أتبيع لي عينيك بمئة ألف قال لا تبيع لي إيديك بمئة ألف لا رجليك بمئة ألف لا قال له أراك تملك مئات الألوف فكيف تشكو الفاقة يا رجل تبيع عنك بكام تبيع الكلية بكام كبد بكام احمد الله يبقى الصحة رزق العلم رزق التوفيق لطاعة ربنا انه يجيبك الجامع دلوقتي وغيرك قاعد على القهوة او في خمارة او في السيمة ما هو ده رزق برضه ورزق طيب مش كده دي كلها ارزاق وبقول اللي قلته زمان عايزكم تفرقوا بين العطاء والرزق قد يكون الإنسان عطاؤه واسع ورزقه ضيق عنده مليون جنيه عطاؤه واسع بينتفع بيها في ايه ده مريض الدكتور يقول له ما تاكلش غير جبنه قريش يملك ياكل كباب وكافيار ولحم نعام جبنه قريش وفول نابت صح يبقى ده عطاؤه واسع بس رزقه ضيق واحد تاني نفر بيشتغل بيشيل بالقصعة وبيكسب في اليوم عشرين جنيه وعنده عشر عيال ده رزقه ضيق عفوا ده عطاؤه ضيق بس بياخد العشرين جنيه دول يروح لمراته ايام ما كان فيه فراخ يا حاجة هاتلنا فرخة وكملي بالاخر هياكل عارفين الهياكل اه يشفوا الفرخة يتبقى ظهرها وشوية جلد كده شكلها أعوذ بالله الناس غلابة أو حاجة تعمل شوربة وخلاص كملي بالآخر وهاتلنا بقى عشرة رغيف عيش محمصين واعملي فتة وينزلوا على الطبق يذروه قاعا صفصفا يبقى ده انتفع بكل عطائه يبقى رزقه واسع مع ان عطائه ضيق واضح يا اخواني واضح يبقى إحسان الظن بالله علاج البخل ثلاثة قصر الأمل لو أنا حاطط الموت قدامي عمال أستف فلوس تكلف تكفيني للحفيد السابع طب ليه؟ طب ما حج بقى معمل عمرة كل سنة مواطع المساكين أكفل طلبة العلم أكفل اليتامى أقدم لنفسي وأترك لولدي ماشي أقدم لنفسي وأترك لولدي فلا أترك ولدي يتكفف الناس بعدي أسيب له وأقدم من مالي لنفسي ما أفرح به في الآخرة يبقى قصر الأمل لو علم البخيل أنه مطلوب للموت وأن الموت أقرب إليه من شراك النعل لما بخل أربعة اعبد رب المال لا تشغلك النعمة عن المنعم انظر في أحوال الناس كيف تعب أكثرهم في جمع المال وكيف ماتوا وتركوه أي نعم خامسا تأمل في الآيات والآثار الواردة في ذم البخل والحاثة على الجود والكرم إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي والله أسأل أن يداوينا من مرض البخل وأن يجعلنا من أهل الجود وأن يجعلنا من أهل السخاء الحديث مرة أخرى روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم